العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا الثالث عشر في دروسنا تفسير أحاديث صحيح البخاري في خلال أو من خلال شرح كتاب ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه فتح الباري نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفي لنا أمراضنا وأن يستر عوراتنا وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى اللهم لا تدع لنا في هذا المجلس وهذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا كفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا طالبا إلا نجحته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ظالما إلا هديته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته كما نسألك يا مولانا أن ترزقنا قبل الموت الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما اللهم إن كنت قد أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدلين ارحم أمواتنا وأموات المسلمين واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارزقنا بما تحب وترضى وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم فك الكرب عن كل مكروه اللهم اشرح الصدور الضيقة اللهم يسر امورنا جميعا اللهم يسر لنا امورنا كلها يا رب العالمين واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا طبعا حديث ان شاء الله بتاع النهارده يعطي الانسان منا البشر والبشاشه واليسر فان الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء وكتب ربكم على نفسه الرحمة ولذلك الله سبحانه وتعالى كما بين لنا حبيبه صلى الله عليه وسلم أن رحمة الله سبحانه وتعالى لو أيقن بها كافر لما يئس كافر من دخول الجنة وأن الله عز وجل لو يدرك المؤمن عذابه ما طمع مؤمن في دخوله الجنة سبحان الله يعني اذا القضية كما قلنا من قبل قائمة على الخوف والرجاء لكن حديث اليوم ونحن نقتصد من كل باب من ابواب صحيح البخاري حديثا او اثنين او ما ييسر الله لنا به رواه ابو هريرة رضي الله عنه حيث قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بمشيئة الله عز وجل حديثنا الذي نحيا معه اليوم يعني ايه ان, إن الدين يسر وفي رواية اخرى ان هذا الدين متين فاذا اوغلت فيه فاوغل فيه برفق فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا اثقل أريد أن أعرض شيئا من نفوسنا الداخلية علشان يبقى فيه إقبال من هذه النفوس على خالقها سبحانه وطالما أن يحصل ويحدث هذا الإقبال يحدث الحب بين العبد وخالقه حتى ينطبق علينا ما انطبق على صحابة الحبيب رضي الله عنهم يحبهم وإيه ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه طب ماشي رضي الله عنهم مفهومة لكن يرضوا عنه ازاي كل مكتئب في حياتنا وكل انسان غير راض عن وضعه هو انسان لم يرضى عن الله لانك لو رضيت عن الله عز وجل يبقى ترضى بما قسم الله لك والله سبحانه يقيمك حيث أقامك كما يريد هو لا كما تريد أنت وييسر لك أمورك أو أمرك في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده أنت ويحل لك قضيتك بالطريقة التي يريدها هو سبحانه وتعالى لا بالطريقة التي تريدها أنت قد يشتعل صبرك غيظا على إنسان فتتمنى أن تضربه دعه لله عز وجل يضربه كما يشاء قلت لك من قبل قد يخطر بذلك أنك تريد أن تقطع لفلان إصبعه دعه لله عز وجل يقطع له يده انت عايز نفسك تقطع ايد واحد سرقك دعه لله عز وجل يقطع لك ذراعه نفسك تقطع ذراع واحد دعه لله يقطع لك خبره بس المشكلة من يصبر حتى ينفذ قضاء الله فتوحدوا الله انا عايزك في مسألة القضاء والقدر ان تسلم لامر الله عز وجل ولتعلم انك لا تستطيع وده للاسف كلنا عارفين كده بس مش يقين انك لا تستطيع ان تخطو خطوة ولا ان تتراجع خطوة ولا ان ترفع يدا ولا ان تنزل يدا ولا ان تغمض جسما ولا ان تستيقظ من نوم ولا ان تيسر او تسهل امرا الا اذا قال الله له كن ايها الامر فيكون مش ممكن في انسان يقدر يعمل ابدا ابدا سبحان الله راينا هارون الرشيد لما دخل عليه رجل فوعظه فاغلظ عليه في النصيحه فاشتعل صدر هارون غضبا وغيظا وامتلا واشار من حول هارون كل حاكم وكل والي وكل مسؤول له بطانتان بطانه تامره بالمعروف وتح- وتحضه عليه وبطانه والعياذ بالله تامره بالمنكر وتحضه عليه فايهما غلب غلب فاللي حوالين هارون الرشيد قالوا له احبس- اقتله اعمل قال لا لا لا سيبوه عندنا بغلة ده هارون الرشيد يقول لدينا بغلة شرسة الصداع بغلة عنيفة عارف البغلة الجموح او الحصان اللي بيركبه الواد ال- ال- ال- ال- بتاع الثانية ولا بتاع ال- ال- الحصان الشرس او البقرة الشرسة يفضل الحصان البري ده اللي مش مسير فليتوطي يتوطي قالوا له البغلة كده اربطوه في ذيل هذه البغلة ودعوها ترمح به فترديه قتيلا فنستريح منه قالوا ينفذوا امر امير المؤمنين اصلوا بديل البغله والبغله طارت فيه بعد كده نلمه بقى فراحوا جابوه فما وجدوا فيه خدشا في جسده ولا تمزقا في ثوبه كامل راحوا رجعوه ايه ده قال ركبناه البغله وفضل ولا ربطناه وفضل نضرب فيها وهي تجري ده مش جاي كده قال ادخلوه حجرة وطينوا عليه بابها يعني ال- ال- الحجرة لها ايه آه، ثلاث حيطان وايه و- و- وباب واحد او اربع حيطان بتاع قال طينوا الباب يبقى الحجرة لها كام باب اربع خزانة مغلقة طينوا عليه الباب طبعا مدخلينه وبانين عليه وملايتين بالطين وخلاص والحرس قاعد يحرس الايه الحجرة من بره فوجدوا الرجل في بستان خارج الحجرة يصلي لله رب العالمين راحوا قالوا يا نرم وانت طلع عينينا احنا حبسناه ودخلناه وبنينا عليه القرى شويه لنا ورا القرى بيتفضل تعالى يا رب غلبتنا معاك من الذي اخرجك من الحجره؟ قال له الذي انجاني من البغله قال له طب من الذي انجاك من البغله؟ قال له الذي اخرجني من الحجره ها اسمع بقى الكلام اللي جاي بقى دي, دي, دي القضيه بقى دي, دي, دي ايه المحك في الموضوع بقى قال هارون اركبوه على فرس من خيول امير المؤمنين ده اشعار طبعا معروف ان ده الخ- الفرس دي زي ما انت بتشوف عربيه ماشيه دي هيئه المراسم ودي رئاسه الوزراء ودي مش عارف فباينه فالفرس بتاع امير المؤمنين معروفه دي بتاعت امير المؤمنين قال اركبوه ولينادي مناد في البلاد كلها ان هارون الرشيد امير المؤمنين اراد ان يذل رجلا اعزه الله فلم يستطع خلاص ما دام ربنا اعزك يبقى تقول لي بقى الدنيا تيجي عليك كلها ها والقرارات تطلع لك كلها ابدا دعها لله عز وجل يدبرها كيف يشاء لا كيف تشاء انت دعها لله يحلها كيفما يريد وفي الوقت الذي يريد وبالطريقة التي يريد لا بالطريقة ولا بالوقت ولا في الزمن ولا المكان الذي تريده أنت خلاص يقلبك في الأسباب كيف يشاء كيف يشاء يقلب القلوب يقلبك كيف يشاء وأنت راض بما قسم الله لك خلاص سورة البروج سورة من السور العظيمة التي توضح لنا كراهية أهل الباطل لأهل الحق انا عايزك تطلع من درس العلم بتاع يوم الاثنين وعندك عقيدة قوية ان الغد للاسلام وان العالم كله لا يستطيع ان يضرك الا بما كتب عليك ولا يستطيع ان ينفعك الا بما كتب لك دي حقائق وقضايا يجب ان تكون مدرسه انا عايزها يقين بقى عايزها يقين وتتصرف على هذا الاسلوب جماعه في زمن احد الملوك في زمن بعد زمن عيسى عليه السلام يعبدوا اللي بيعبدوا الاصنام واللي بيعبدوا الشمس واللي بيعبدوا القمر يعني كل واحد له اله شكل الغني له اله من الذهب والفقير له اله من الطين وكل واحد واله على قده خلي بالك انت من الانحراف الفكري فالملك ده عنده ساحر او راهب الراهب ده مسيطر على امر المملكه للملك للسحر بتاعه القوي في زمن السحر كان يعني فيه عالي قوي فكبر هذا الرجل في السن الساحر ده وبعدين قال للملك اوشكت حياتي ان تنتهي انا عايز ولد اغرس فيه الايه السموم بتاعته يعني يطلع ايه ساحر يتعلم السحر من صغره عشان تقدر المملكه بتاعتك تمشي والسحر ده على مر الزمن بياخد صور شتى يعني تقدر تقول الاعلام النهارده ايه نوع من انواع السحر وتاثير غريب الولد الولد كانت قد كده يحفظ الاعلان ايه لكن انت وصلت تحفظه ايه تقول اسبوعين وتنتهي بعد كده سبحان الله مش كده فالاعلام سحر نوع من انواع السحر فالولد بيروح عند الساحر يتعلم يوم واثنين وثلاثه وشهر واثنين وثلاثه ففوجئ وهو راجع مره راجل راهب قاعد في قومعه قاعد بيدعي بص الولد ما لقاش قدام الراهب لا تمثال ولا صنم ولا هو بص على الشمس ولا على القمر فقعد مع الراهب اللي بتعمل ايه؟ قال له اعبد الله قال له ومن الله؟ قال له لا اله الا هو خالق الكون كله مش حد غيره يعني لا صنم ولا شجر ولا حاجه قال له لا لا لا مش الكلام ده فاضي كله والله حلو الحكايه دي كلامك داخل في قلبي من جوه ده الولد اللي بيقول له طب ممكن ابقى اقعد عندك كل كل يوم شويه قال له آه ممكن الولد وهو راجع من عند الساحر مروح البيت يعدي على الراجل يقعد شويه يروح البيت ابوه وامه يضربوه خرج ليه تاجي يقول لهم انا كنت فين عند الراس زي ما كتير من ولادنا لو روح النهارده كنت فين من المغرب للساعه 10 ونص لو قال كنت في الجامع ابوه يعنفه كنت في النادي لا شاطر يا ولد ابوه يضرب كنت في الجامع لا مفيش جامع ويجي يوم الاثنين ويرسم له ايه خطه عمل بقى لازم نروح لعمك في مصر الجديده خلاص حدث عمه مصر الجديده يوم الاثنين مفيش ست ايام تاني ومش عايز الواد يروح لكن لو قال له في النادي سبحان الله لا ينادي ولا حياه لمن تنادي المهم فيرجع ابوه يضربوه ايه اتاخرت وهو رايح من عند ابوه وامه يعدي على الراهب يتاخر على مين؟ على الساحر الساحر يقول اتاخر ليه؟ يضرب اتكل الراهب الحكايه دي كلها بيحكيها سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بس انا بروها لك بالمعنى عشان فاكر انا بالف لك قصه ولا قاعد نقول حواديت النهارده لا لنا لنا في رسول الله الاسوه الحسنه وكان يقص على الصحابه وكان الله عز وجل يقص عليه لان الصحابه قالوا ايه لولا قصصت علينا يا رسول الله فتنزل الآية الكريمة نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين سبحان الله عليه الصلاة والسلام فالرسول يقص على الصحابة الحكاية دي ده بالولد بالمعنى فالراجل قال له شوف يا ابني الكذب للنجاة ماشي الكلام ده كان زمان مش دلوقتي والا كلنا هنجي لا كل واحد عايز ينجي تمام لما تتاخر عندي وتروح لابوك وامك تقول اخرني الساحر ولما تتاخر على الساحر عندي وتقول يقول لك ايه اللي اخرك قول اخرنا ابويا وامي حلو اللعبه دي بايجاز مات الراهب ومات الساحر الكبير اللي بيعلم الولد ونشا الولد يعرف الله عز وجل فالوزير بتاع الملك مرض كمان الاطباء آه. المرض مش كده الملك على الله احنا عندنا الولاد اللي متعلم السحر اللي واخد الدكتوراه في السحر ده ها خلي بالك هو تعال فجاء الوزير قال له اسعى في شفائك ان امنت بالله وحده قال يعني ايه انا هسيب الكلام الفاضي ده لا الملك اله ولا الشمس اله ولا القمر اله انما ربكم الله لا اله الا هو ليس كمثله شيء لسه هو بيسع في الله في المثل ليس كمثله شيء مفيش حاجه زيه ابدا وهو السميع العليم ف قال له يعني ان امنت بالله وحده قال له قال له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الولد ده رآها رأوة أم زي الشيطان شفاه الله الملك اتجنن قال الله الله الله ده هيفسد ال عاملين زي العيال بتوع شباب اسد مراد اللي هيضيع المجتمع الله الله الله اعمل فيه ايه؟ قال خدوه بقى ركبوه مركب وتعالوا في نص البحر واقلبوه ما توحدوه كل كلام الغزوله ده عشان العقيده كده وقفوا نص البحر فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت يا سلام على اللي يقول الدعوه دي والدنيا كلها تجتمع عليه ولا اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت راح المركب مقلوبه اتقلب كل اللي فيها اتعدلت ما عدلتش الا الغلام الذي يوحد الله راح مجدف بالمركب ووافر وداخل على الملك السلام عليكم هذا النهار وانهم لنا ايه لغائظون اهل الايمان يغيظوا اهل الانحراف حاجه غريبه أهل. واهل الحق يغيظوا اهل الباطل فارقوا الموت بغيظكم لن تنالوا خيرا ها واهل الحق هديم والنصاعة موجودة في قلوبهم وفي ألسنتهم عفة ألسنتهم شريكة أيديهم لا هو يعني بيشتغل من وراء الستار أبدا أبدا المؤمن ناصع ناصع البياض ليه؟ لأنه يعامل الله رب العالمين المهم واللي على رأس بطحة أتفرج المهم فسبحان الله العظيم الطيب خدوه بقى انا مراته لابس قوي ده هيموت النرويج طلعوه فوق الجبل اعلى قمه عند ايفرست كده ولا اعلى قمه في العالم وراحوا قلبينهم فوق الجبل الحاضر راحوا واخدينه وطالعين آه، جم على فوق الجبل اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت فتزلزل الجبل فوقع الكل من فوق الجبل ما عدا الموحد لله رب العالمين راح راجع للملك قال له بعدين بقى احنا بقى هتجن- هنعمل ايه؟ قال له اقول لك حاجه انت عايز تقتلني؟ قال له اه قال له ليه شرط واحد هقول لك السر بتاع القتل بس الشرط الوحيد تجمع اهل البلد كلها وتقول بسم الله رب هذا الغلام وتروح بالسهم يروح جاي طيقه كده سهل قوي كان المؤمنين في الوقت ده اثنين الوزير والغلام ده البلد كلها اجتمعت موقف كده بسم الله رب هذا الغلام والسهم راح جاي في الأرض راح ايه طابت روحه الى الله البلد كلها بقى نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يعمل ايه بقى ال ال ال الكافر بقى حفر بقى الايه الاخاديد قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها صعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهور وما نقموا منهم إيه، سبب النقمه ايه ها الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد المهم شوف بقى بقيه العقيده بقى واحده ست امنت لها من الابناء سبعه السابع له ثلاث شهور على ايه على كتفها رضيع هتؤمني بذلك وتكفري بالله تقول لهم لا مش ممكن اكفر بالله يروح واخدين ابن من ولادها وراح رامينه في النار قدامهم ها هتؤمني لا تروح جايبين نمره اثنين نمره ثلاثه لغايه نمره سته طب الله مين في الحياه اللي على كتفها الست اتلجلجت مقول بقى وخلاص عشان يبقى يفضل لي حاجه يعني يفضل لي واحد فاذا بالرضيع ينطق يا اماه اثبتي على قول لا اله الا الله لذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ما يتكلم في المهد الا اربعه من ضمنهم الايه؟ من ضمنهم الايه؟ الولد الرضيع اللي على ايه؟ كتف امه فاذا بالام تاخذ ابنها وتقحم نفسها في النار فداء لله رب العالمين. ادي العقيده. ما طبعا عندك عقيده خلاص يبقى ترضى بما قسم الله لك. طيب النهارده بقى ان شاء الله عشان نوضح ان هذا الدين يسر. الدين يسر. واحد يسال سؤال يقول لك يسر ازاي بس؟ ده احنا كمسلمين الناس اللي مدعي الاسلام بشهاده الميلاد بيشتمونا وانتوا تقولوا لنا في الدوام اسكتوا يضربوا فينا من تحت الحزام واحنا ماسكين لساننا بيعملوا فينا شكاوى وكلام من ده واحنا مربوطين بالكتاب والسنه يجي واحد يظلمك تقول له دعه لله رب العالمين خد بالك على ذلك يا عم ده رب صديق ده ده احنا مربوطين قوي كده تقول لي بقى يسر ازاي بقى تيجي بقى صلاه الفجر ده بيجي في اعز ايه في احلى ساعات النوم بس عند مين عند النوام والمؤمن ليس بنوام نوام بصيغه ايه صيغه مبالغه ها لكن المؤمن ايه تتجافى جنوبهم عن الايه عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا عنده حاله خوف الاول وبعدين طمع ايه في رحمه الله سبحانه طيب يبقى اذا ال- الجنه اللي مبنيه على المكاره دي ازاي ان الدين يبقى يسر لازم عشان ابقى اصلي البس ثياب طاهره اتوضا لازم اغتسل من الجنابه لازم مش عارف اصوم في رمضان من مطلع الفجر الى مغرب الشمس الحج ومناسك الحج والصعوبات اللي فيه المال لما يكون معايا اطلع منه و- وهو يعني انا محتاج اليه لكن في حق للفقير لازم اطلعه مش عارف ال- ال- الاوامر بتاعت ربنا في صغير الامر وكبيره وتقول لي يسر اقول لك يسر ظاهر الامر ان التكاليف صعبه تعال الى بواطنها فصلوا على رسول الله ما ايسر الدين اولا اولا انت عايز تخش على الصلاه الصلاه انت تقف بين يدي من طيب وقوف بين يدي الله عز وجل شوف خلي بالك اقول ازاي انا بدات بالصلاه وهرجع للوضوء دلوقتي وده الثاني قلت الله اكبر والعلماء قالوا لنا ايه الجمهور الفقهاء قالوا ايه قالوا ان الابهامين دول يمسوا الحلمتين بتوع الاذن يعني يوصل الايدين ايه الصوابع تمس الايه تمس الاذن من ورا الله اكبر لكن الست ما ترفعش ايديها قوي كده الست بحذاء منكبيها الست بمحاذاه ايه كتفيها العلماء سموا التكبيره لتكبيره الايه احرام الاحرام ده مين اللي بيعمله اللي راح ايه يؤدي مناسك الحاج يعني يلبس زي مخطوف يبقى عشان انا استقبل القبله كان الكعبه ايه قدامي دلوقتي عشان انا ادخل على الكعبه ممكن قوي ما دام انا بعيد عنها هلبس الثياب العاديه بتاعتي دي اللي بتستر كل الجسم ومخيط ومحيط مفيش مشكله بس اداني ربنا سبحانه وتعالى اسم من مسميات الحج لما ادخل في الصلاه فسماها تكبيره الاحرام والعلماء قالوا ايه قالوا حرم بعدها ما كان قبلها قبل تكبيره الاحرام دي الساعه 7 ونص النهارده لو انت قاعد بتاكل تشرب تتكلم تتلفت تتحرك وبتتكلم وبتضحك اول ما الصلاه دخلت والشيخ الله يكرمه قال الله اكبر ها ينفع اتكلم ينفع ادردش يبقى بقى خلاص حرم لا اكل ولا اشرب ولا اتكلم فانا كانما اريد ان اقول يا رب قد احرمت لك بالصلاه فحرام علي بعد تكبيره الاحرام ان اصنع شيئا كنت اصنعه قبل الصلاه لكن ليس ابن سعد الله يرضى عليه كبير علماء مصر في زمن الامام مالك اللي هو الناس بيقول عليه الامام الليثي ها ليث بن سعد رضي الله عنه له تاريخ مشرف في الفقه دخل المسجد فراى رجلا يصلي في مصر في الفسطاط مصر القديمه يكبر تكبيره الاحرام مره ومره ومره خمس مرات فاستنى لما خلص صلاه وبيقول كده في ودنه لا عايز ينصح واحد مش يفضحه يا اخ الاسلام قالوا نعم تكبيره الاحرام مره واحده الراجل يقول له ده ما يعرفش ده من ليس بتاع ولا غيره قال له يا يا أخ- يا اخياه انت يا اخينا ربما فتح عليك فترى الكعبة عند التكبيرة الأولى وأنا لا أراها إلا بعد التكبيرة الخامسة. يعني أنا ما أخشش في الصلاة إلا لما إيه؟ أت- تيجي قدام أتخيل إنها خلاص حصلت قدام تحصل لي بعد التكبيرة الخامسة. بس مش معنى كده إنك تفضل أنت تكبر وتقول دي تكبيرات العيد بقى لا يعني إيه؟ دي حالات حالات ليست ايه من ملح العلم ومن ملح حالات الايه اهل الوصول الى الله سبحانه لكن ليست من الفقه في شيء نقطه ثانيه بقى في تكبيره الاحرام شوف انا بعمل ازاي الله اكبر يعني ايه انا رفعت ايديا من هنا يعني خدت الدنيا معايا بايديا ورحت رميتها ورا ظهري عشان لما القى الله عز وجل لا القاه بشيء من الدنيا وانما القاه بنفسي امامه سبحانه وقد خلقت الدنيا كلها وراء ظهري ارمي الدنيا وراك وخش على ايه على خالقها سبحانه وتعالى. انت لما قلت الله اكبر اكبر دي يعني هل هناك اكبر من اكبر مفيش يبقى اللي بيفكر وبيسيب نفسه للسرحان زيادة عن اللزوم وما يربطش نفسه في الصلاة يبقى هناك اكبر مع الله اه لما تكون عندك قضية مشغول بيها قوي خارج الصلاة وداخل الصلاة وعند قراءة القرآن وقبل النوم وبعد النوم وعند الغداء وعند العشاء وعند الشغل ومشكلة لا لا لا لا لا, لا. الله أكبر أي إنك يا رب أكبر من كل شيء أكبر من المشكلة ومن الدنيا ومن الزوجة ومن العيال ومن الفلوس ومن القضية ومن ومن ومن فأنت أكبر من كل شيء فأنا لا أستقبل إلا وجهك الكريم الآن فاللهم أقبل عليك بوجهي كما أقبلت عليك بمعنى كلمة الله أكبر خلاص دخلت أنت بقى إيه بع- بأعصابك وكيانك وحواسك سبحان الله العظيم لذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يحب يطول في الصلاة إلا بس أن يسمع بكاء الصبي لكن لما كان يصلي لوحده يا خبر ودخل أبو هريرة كما سمعنا مرة قال لي إيه الحبيب بيصلي لوحده في الروضة الشريفة ده فرصة فرصة قال فجئت عن يمينه فوقفت فلحقته في فاتحة الكتاب لقوا في الفاتحة مش الفاتحة لا الفاتحة دي فتحة جلابيب لا ده الفاتحة ما فاتحة الكتاب مش الفاتحة لا الفاتحة لازم تعمل فيها ايه فيها ألف لازم تقطع صح ألف بدأ بالبقرة ده حلو يركع في ربعها ها يعني عند 70 الآية 70 كده تقريبا يركع فلم يركع أبو هريرة حفظ الربع فين والسبع فين قلت يركع في نصفها فلم يركع قلت يركع في ثلاثة أرباعها فلم يركع قلت سبحان الله سوف ينهي البقرة ويركع خلاص بقى يبقى- فأنهى البقرة وبدأ بآل عمران تخيل انت لما الحبيب بقى الف لام ميم يدي بقى المد والغرب يا خبر ابيض ايه يدي الاحكام كده كما كما علمه ربه ها مش احنا قلنا واحد يقول لك انا اتعلمت الاحكام على ايد فلان والثاني يقول له انا اتعلمتها ها، امال بقى لما الحبيب يقرا بقى اي احكام يقرا بها صلى الله عليه وسلم ها، النموذج النموذج ها وربنا ان شاء الله مش هيحرمنا اللهم ادخلنا الجنه يا رب واسمعنا صوت القران من حبيبك صلى الله عليه وسلم لان لان ال- ال- ال- مريم ويوسف ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ ليتفكه بهما اهل الجنه في الجنه. سوره يوسف وسوره مريم يقعدوا اهل الجنه عايزين يعملوا ايه؟ فاكهه كده قوم يرتلوا على بعض السورتين الكلمتين ده سبحان الله ده بالتفكه ده منهم كانهم بياكلوا فاكهه فاكهه بعد الاكياس ده سبحان الله بس ايه؟ فاكهه متلذذه لا اله الا الله. فابو هريره قال بس هو ركب في ال عمران يبقى ربعها ويركب ما ركعش نصها ويركب ثلاث ارباعها خلص ال عمران قال بس هيركب على الرأس فبدا بالنساء خلص النساء ثم ركع فاستغرق في ركوعه كما استغرق في وقوفه بس بيصلي لوحده خلي بالك من دي بيصلي لوحده طبعا بتصلي بحد و... ها فربنا فات عليك البقره ولا حاجه تقول له بقول لك ايه الرسول صلى بالبقره وقال الشيخ قال وقال عمران ونساء لا انا اصلي بس بنص البقره فظن شرا ولا تسال عن الكبر المهم مش من الله من ال- من زميلك المهم سبحان الله العظيم سيدنا ابو هريره فاستغرق في ركوع الله واحد يسال سؤال بس ياخذ البقره وقال عمران والنساء ياخدونهم تقريبا كده ساعه ونص ها اكتر اه اكتر بس يا بقى ساعتين يبقى قام رق- قام ساعتين وركع ساعتين ثلاث اربع ساعات ما كان بيصلي امتى وازاي اولا اريد ان انبهك الى شيء يوم ان عاد من المعراج من الاسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم قال لهم يا اهل مكه انا رحت من مكه من المسجد الحرام للمسجد الاقصى وطلعت السماء السابعه ورجعت بس في جزء من الليل ولقيت البر- البرده بتاعتي لسه سخنه لسه دافيه طبعا تخيل انت الكلام ده قدام جماعه مشركين كفار ها ده بقى- ده قدام ناس من زماننا احنا يا بتاع القرعه ما تدخلش تاخد قرعه ان لم يوقن ان هذه قدره الله عز وجل وقدره الله فوق الشك والتهم طب قول لنا بقى شويه علامات ماديه قالوا اول ابو جهل قال له ايه؟ قال له طب اوصف لنا المسجد الاقصى انت دخلت فيه؟ قال له وصليت طب اوصفه لي هو دخل المسجد الاقصى امتى؟ بالليل ولا بالنهار؟ بالليل المسجد الاقصى فيه كهرباء كده ومراوح ساعتها ممكن ظلمه قال فاذا بجبريل ينقل الي المسجد الاقصى لاصفه حائطا حائطا وساريه ساريه وفتحه فتحه فابو بكر واقف على الباب يقول له صدقت يا رسول الله صدقت يا حبيب الله صدقت يا خير خلق الله وهكذا صدقه طب صلى الله عليه وسلم طب وليه علامه ثانيه ما هو تصديق المجد طب ده يمكن يمكن سمع الوصف من حد قال انا وانا جاي معدي على قافله فيها بعير البعير ده عليه غراره سوداء حته مش سوداء راى البراقه فجسد خاف فانكسرت رجله قالوا له طب والقافله دي بقانون الزمن ما انت ممكن تقول ايه انا من القاهره لاسكندريه 210 كيلو اوصل بسرعه كذا لو مشيت بالعربيه بسرعه كذا اما لو رحت بالاتوبيس اوصل بكذا اما لو رحت بالقطر أو... يعني تاريخ كده ف- طب القافله دي متى تصل؟ قال لهم تصل غدا ان شاء الله عند غروب الشمس قالوا طيب من هنا لغروب الشمس بكره يحلها حلها جاء بكره واوشكت الشمس على المغيب خلاص قرص الشمس ها اصفر وبعدين بدا يختنق وبدا يتوارى خلف الجبل فقال يا رب اخر غروب الشمس فتوقف قرص الشمس في مكانه صاح صائح ها ان قرص الشمس قد غرب وصاح اخر وها ان القافله قد ظهرت يبقى اذا في مسألة الزمان والمكان هي بيد من؟ آه خلاص خلاص الصحابة ربنا يبارك لهم في الوقت ويبارك لهم في الوقت الله ده أبو هريرة قال أصبحت يوما جائعا وكان أبو هريرة من أهل الصفة فقراء المسلمين قال فجلست بجوار الباب لعل أحدا من الصحابة ينتبه إلي قال فمر بي أبو بكر فسألته سؤالا وأنا لا أريد الإجابة سألت سؤال كده في الفقه يعني عشان ياخد باله مني فلم ينتبه يعني جاوب على جاوب السؤال وإيه وما خدش باله إنه يعني واقع فمر بي عمر فسألته سؤالا في الفقه برضه فأجابني ولم ينتبه الرسول خارج بقى صلى الله عليه وسلم فنظر إليه أبا هريرة قال نعم يا رسول الله قال له إنك لجوعان آه، طبعا طبعا طبعا يا أخي. الحنين ده ها ها تشعر بيه اب واخ وصديق وحبيب وطبيب ها وفي الاخر قال يقف على يسار العرش يوم القيامه تجاه النار الاله اللي رايحين من امته للنار ليشفع لهم عند ربه سبحانه اللهم اوردنا حوضك واحشرنا تحت لوائك واسقنا من يده الشريفه شربه لا نظما بعدها ابدا وارزقنا مجاورته في الفردوس الاعلى يا رب العالمين ابا هريره قالوا نعم انك جعلت عالم احد فخدع البيت قال فدخلنا فوجدنا اناء من لبن ففرحت ده مين اللي بيحكي؟ ابو هريره الحمد لله فركت من اين هذا؟ ده الرسول بيسال اللبن ده منين؟ يسال الاول عشان يكون صدقه ها؟ قال ان بني فلان ارسلوا لنا هذا هديه ماشي قال له ابا هريره قال له نعم قال له اذهب ونادي اصحابك من اهل الصفه كانوا كم واحد 300 ابو هريره قال ضعت ده ها؟ فقال ابو هريره في نفسه ده هو اللي بيحكي فيما رواه الامام مسلم رضي الله عنه من معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم هل هل تكفي هذه اللقعه الحلبه دي 200 كيلو دول ل 300 قال فكيف قال ادخل واحدا واحدا يا ابا هريره اقف على الباب كده ودخل له واحد واحد فكان يشرب ويحمد الله فيستزيده الرسول اشرب كمان الله يخفف على قلبه يجي ويجي هنا والله ده احنا آه. فاول واحد سقاه فيعزم عليه ابو هريره خاف فالرسول عايز يعلم ابو هريره بقى ابا هريره قال المر عليهم واحدا واحدا ابو هريره قال بس ده انا كنت بقول انا يمكن نمره اثنين نمره ثلاثه ما دام انا هسقيهم يبقى ساق القوم ايه؟ اخرهم شرارة ده اذا كان ليه ايه؟ اذا كان ليه شعر قال فكلما مررت بواحد فحمد الله يستزيده الرسول اشرب يا عم يشرب يا عم اشرب 300 شبعوا فابو هريره بص في الاناء كده فاللبن كما هو فيربط على يده ويقول يا ابا هريره اشهد اني رسول الله اشرب يا ابا هريره ابو هريره ايه الموضوع ده قال لا والله يا رب لا اشرب قبلك ابدا خلاص بقى اشرب اللي خلى دول البركه لسه ولا بنيجي انت بقى ها سبحان الله فبعد ان شرب اعطاني فما زلت اشرب ويعزم علي واشرف ويعزم علي حتى قلت والله لا اجد له مسلكا يا رسول الله والله ما فيها حته شوف الحنان بتاع الحبيب شوف البركه بتاع سيدنا رسول الله شوف الصحابه كانوا عايشين ازاي ها الصحابه كانوا عايشين بمنطق غريب قوي سبحان الله فطعام الواحد كان يكفي الاثنين والثلاثه ها سبحان الله وطعام الاثنين كان يقضي الاربعه والخمسه ولكن سبحان الله البخيل حب يعين خدام عنده فعمل لهم انترفيو عمل لهم ها يعني امتحان مناقشه يشوف مين اللي اتعين فطرق الباب طارق الاخ محفوظ قال له يا بني افتح الباب وارفع الطعام ولد من اللي متقدمين للوظيفه دي قال لا يا سيدي ارفع الطعام اولا ثم افتح الباب قال سوف اعينك انت انت بقى البخيل ابن البخيل يعني تتحرك ارفع الاكل الاول وبعدين ايه اسمع احتمال لو فتحت الباب ها يدخل يهدم فانت شيل امن نفسك الاول ها ده البخيل ده البخيل خلي بالك وذلك لا اله الا الله ان الراجل اشعب راح يشتري نعل من السوق نعم حذاء يعني فقال لي قال لي البائع بكم؟ قال له بثلاثة دنانير لما؟ أمن جلد بقرات بني إسرائيل خلاص يعني ليه يعني غالي قوي كده يعني من الجلد بتاع بقرة إيه القصة العظيمة اللي حكيناها قال له والله لن ابيعها لك حتى ولو كانت دنانيرك من دراهم اهل الكهف يعني حاجه اثريه ولها قيمه والله ما انا بايع شوف طريقه الكلام بتاعتهم والتقاه منين والتخدم منين وطريقه الحوار ها سبحان الله لكن انت لو قلتها لواحد لك يعني ايه؟ الله لما تفسرها لك انا بنتقابل ان شاء الله ان كان فيها مقابله باذن الله المهم ما توحدوه لا اله الا ان هذا الدين يستر او ان الدين يستر يسر ايه بقى؟ التكاليف ازاي تبقى يسر؟ تعال للوضوء انا استحلفك بالله يا شيخ بتدخل هلكان من شغلك الساعه 3 ونص 4 قبل العصر مش عايز تلحق صلاه وتجري على الجامع تصلي العصر في العصر تدخل ايه مرهق مش قادر تقول ده انا لو لو لقيت الكرسي بس ولا الحصيره ولا حته سجاير اقعد عليها ايه قريبه قوي تروح داخل مراتك تقول لك الاكل جاهز عقبال بس ما تغسل حتى وشك ولا تتوضا ادخل بس اقضي حاجتك وتوضا اغسل كده الايدين ثلاثه مضمضه ثلاثه استنشاق ثلاثه الوجه ثلاثه ذراع يمين ذراع شمال مسح على الرأس الأذن الرجل اليمين الرجل الشمال تلاقي النشاط دب فيك بدرجة 180 درجة سعادة لحياتي وضيت بقيت نشيط نشاط غريب وكأن ما فيش شغل كأن ما فيش شغل سبحان الله العظيم الناس الأجانب لما بيشوفوا منظر واحد خلي بالك جماعة في النمسا واحد مسلم مصري بيشتغل معاهم هي بقى في الصلاة يسيب الشغل يشتغل في المصنع في مكان وعدد فداخل مشمر يروحوا يوم يتفرجوا عليه أول مرة ثاني مرة ثالث مرة إيه اللي بيعمله ده؟ يدخل الحمام الاول وبعدين يخرج كم كمام توضي غسل البيت وراح داخل على الصلاه بخشوع فالناس قالوا له ايه انت بتعمل ايه؟ بصلي واحنا اللي بنصلي ما بيحصلش كده قال لا انا بقى لازم عشان ندخل الصلاه لازم الثوب يكون طاهر وجسمي يكون طاهر ولازم اتوضا يا سلام رب لابد من هذا الاستعداد للدخول عليه لابد ان هذا هو الرب الحقيقي ونحن نشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله من منظر الوضوء من منظر الوضوء عملوا احصائيه عالميه منظمه الصحه العالميه عملت احصائيه لقت سرطان الجلد في الوجه والايدين والرجلين نسبته في العالم سواء في البلاد البارده ولا في البلاد الحاره 12% وفي منطقة الشرق الأوسط اللي فيها أغلب المسلمين ليوت 3 من 100% عملوا تحاليل ليه؟ وجدوا أن غسل الإنسان أعضاءه الأعضاء دي مرتين أو ثلاثة على الأقل في اليوم لا تصيب الجسد والجلد بسرطان الجلد. بس مش معنى كده ان الوضوء عشان لا يعني الوضوء عباده ده اولا واخيرا لكن هو نظ... ايوه نعم، نظافه وحمايه و و- الى اخره وتصير المسجد تعالى بقى لمساله الجنابه الجنابه دي نجاسة معنوية مش حسية ليه ان المؤمن لا ينجس المؤمن دايما ايه طاهر بفضل الله طاهر دايما بل حتى قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المسلم يذبح على اسم الله يسمى ام لم يسمي يعني المسلم نسي يسمي ذبيحته حلال ولا حرام حلال لكن غير المسلم حرام لانه يذبح لغير الله لكن انت يا مسلم تاكل ذبيحه المسلم وانت مغمض العينين تمسرح خالص باسم الله لانه هو دايما بيسمي الله في كل شيء فالمؤمن لا ينجس بنو اسرائيل لما اليهودي كان يتوب لغايه النهارده لما اليهودي يحب يتوب يعمل ايه؟ يقتل نفسه يعني يعمل ايه؟ ينتحر يعني اليهود عشان يتوب لازم يعمل ايه؟ ينتحر يشوف بقى الطريقه بقى يختار الطريقه يقول له ايه؟ تحب الكرسي الكهرباء ولا في غرفه الغاز ولا تعلق حبل في ال- في السقف وتشعر روحك ولا تتعامل مع حماس يعني وسيله ال- ال- ال- ال- القصد موجوده يعني ايه هي الاجتهاد اي الوسيله اللي تعجبك فلازم عشان يتوب لازم ينتحر احنا بقى المسلمين شهدونا واحد غلط وعمل بلاوي زرقاء في حياته قال عارف يعرف يعمل ايه؟ قال يتوضا ويصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء فيخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه ده مش كده وبس قال لما يكون العبد حلو ومستقيم وماشي في الخط يقول له يا رب يقول لبيك يا عبد طب واحد وحش واول مره يقول يا رب لا بيصلي ولا بيصلي بس بدا يقول يا رب عارف ربنا يقول له ايه؟ اذا قال العاصي يا رب قال الله له لبيك لبيك لبيك يا عبد يفرح بتوبة عبده المؤمن لا اله الا الله مش كده وبس المؤمن اذا رفع يديه الى السماء يا ارحم الراحمين ينادي مناد من قبل العرش يا عبد الله ان ارحم الراحمين قد اقبل عليك بوجهه فاساله يعطيك ما تريد ولذلك يا جبريل ما لي ارى فلانا لايقه في صفوف اهل الجنه قال يا رب ما وجدنا له حسنه قلنا نفحص بس قلبنا ملوش قال يا جبريل اني اسمعه يقول مرة اسمعه هو سمعه خلاص لكن ربنا ما عندوش ماضي ها؟ ومستقبل لان الزمان ايه بيد الله يعني هو سمعه امتى في الدنيا يعني ربنا بيقول اني ايه اسمعه هو لان الافعال عند الله ملهاش ملهاش زمن لانه خالق الزمن اني اسمعه يقول مرة يا حنان يا منان اسأله من كان يقصد كان قصده مين قال جبريل عبد الله قلت مرة في الدنيا يا حنان يا منان ما كنت تقصد قال وهل هناك حنان او منان سوى الله قال يا جبريل خذ بيدي فاوقفه في صفوف اهل الجنة ياه ياه واحد بقى فيلسوف بقى عايز يعقدها بقى بس يا اخي واسعه قوي دي لا لا اوسع من رحمة الله ها وسعت رحمته كل شيء ورحمتي وسعت ايه كل شيء رحمتي واسعه قوي قال ايه ان سبعين الفا من امتي يدخلون الجنة بدون حساب عكاش قاعد يا عم منهم يا رسول الله قال انت منهم يا عكاش الثاني بقى جنبه الفرصه بقى ده المجال اتفتح قال وانا يا رسول الله قال له سبقك عكاش خلاص بقى اسلمنا ها سبحان الله واحد اعرابي قاعد قال له الم تستزد ربك يا رسول الله سبعين الف بس قال له استزدته وماذا اعطاه قال اعطاني مع كل واحد من السبعين الفا سبعين الفا قال له الم تستزد ربك يا رسول الله راح سيدنا عمر حاطط ايده على بق الاعرابي اسكت راح الاعرابي ده ده ده عنيف جنس سبحان الله سال الى عمر اليك عنا يا ابن الخطاب اانت الذي تعطي الله يعطينا انت مالك انت وتدير من ذكره لان ربنا لما بيدي بقى سبحان الله قال لقد اعطى استزدته فاعطاني اعطاني ثلاث حفيات بيدي ولا يعرف عطيه الكريم الا الكريم سبحانه رحمه الله يا اخي الله سبحان الله ان شاء عفا وان شاء عاقب سبحان الله ولكن الله كتب على نفسه الرحمه فالدين الاسلامي يسر تيجي في مساله الجنابه تبقى شعر انك شنو بتشعر انك متضايق من روحك وقفاف من روحك وعامل زي المتكشف المكتف كده ومتجمع. وخايف تمسك المصحف وخايف كده وبتعمل ايه؟ قال يا دوب تجيب شويه ميه وتعمم سائر جسدك بالماء سواء دش او حله او جرده تروح دلقهم كده وروحك وتدلك جسمك تبقى تشعر بحاجه غريبه قوي نشاط روحانية انشراح صدر وشك يلمع الله ده من شوية كان مكتئب سبحان الله زي كده سبحان الله ولذلك الصحابة الصحابة خرجوا في سرية فأصابت قائدهم جنابة قال لهم أعمل إيه؟ أنا أصبحت احتلمت النهاردة أصبحت جرم وهو اللي بيصلي بيهم أعمل إيه؟ ممكن يعني أضرأ يعني أعمل حاجة في الأرض وكان لسه الاتهام ما نزلش فأعمل إيه؟ أقول لا لازم تتوضأ آه، تغتسل يا اخوانا اغتسل بدرجه الحراره وفي الصحراء لازم تغتسل وبعدين في في- في المساله دي اغتسل الميه برد قوي مات بلغ الحبيب قال قتلوه قتلهم الله انما شفاء العي السؤال كان لازم يساله لازم يسال ما سالوش ليه انما شفاء العي السؤال لان الدين يسر واحد عامل عمليه ونام في السرير شهر رجله مشدوده في السرير شهر عامل عمليه مفتوحه بطنه وبتنزف دم والبول نازل والسرير نجاسه وجسمه نجاسه يقول لك لا انا مش هصلي مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ تعمل ايديك على السرير تمسح وشك وايديك يبقى انت متيمم وطاهر وتطوى- وتصلي مش قادر تحرك ايديك حد ييممك شعر بالحرج صلي وصلاتك مقبوله ان شاء الله ان الدين يسر ان الدين يسر ها الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه محدش يقدر يطبق قواعد الدين كلها على روحه ولا على الناس ليه لان الدين هتجيله من اي زاويه من الفرائض ولا من النوافل ولا من الاوامر ولا من النواهي ولا من الذكر ولا من الشكر ولا من النعم ولا من التامل ولا من التوحيد ولا من العقيده ولا من التوكل ولا من اليقين ولا من الصدق ولا من الاخلاص أ- كل دي ابواب انت هتدخل فين ولا فين ولا فين انت نفسك لما تحب حتى تثقف نفسك دينيا تقول اه رايي سيره والله احفظ قران والله انا تفسير احسن ولا اتعلم فقه لا اقرا وكل فقه احسن لا ادرس فقه مقام لا كفايه عليا المواريث لا كفايه عليا باب الطهاره لا بلاش فقه انا اقرا تاريخ الصحابه لا لا بلاش تاريخ الصحابه انا اقرا الغزوات لا بلاش الغزوات انا تلاقي نفسك ايه بعد ها شوف بس ما لا يدرك كله لا يترك كله انت بس عليك ايه توكل ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ولو انت بتعمل باللي تعرفه ربنا يديك الحاجه اللي ما تعرفهاش لكن في ناس والعياذ بالله يعرفون فيظنون بما عندهم من علم فتتبخر العلوم من, من العلوم من عندهم والعياذ بالله فعندئذ وللاسف الشديد يبخر الله العلوم او ينزع البركه من قلب هذا العبد وتلاقي انسان لا يؤثر في صغير الامر ولا في كبير. ان هذا الدين يسر ولن يشاد الدين احد الدين احد الا غلبه حد هيجي ناحيه الدين اللي هو دين ايه؟ يغلبه ليه؟ لان الله غالب تعالى في اللي حافظ القرآن قوي ويمكن اخواننا ربنا يبارك فيهم واللي احنا اللي حافظين القرآن لازم دايما كانوا يقولوا لنا واحنا صغيرين ايه اذا راجعت في خمس فلم تنس دايما كانوا يقولوا لنا قاعده كده لما تراجع القرآن في خمس ايام ايه ما تنساش كنا احنا صغيرين كل يوم ست اجزاء كل يوم ست اجزاء كل يوم باي وسيله واحنا نايمين واحنا ماشيين واحنا قاعدين عشان ما ننتهوش وهكذا الاخوه الحفاظ ربنا يثبت علينا جميعا القران يا رب العالمين ويثبت على من حفظه ويحفظ من لم يحفظ ان شاء الله ويسر امرك حفظ فتلاقي اللي حافظ القران وبيراجع كل ست ايام ده ولا كل جمعه ولا كل جمعتين وبيراجع يراجع على طول لازم يغلط لازم لازم ليه لان القرآن كلام الله والقرآن غالب وليس مغلوب والانسان الامام لما بيغلط دي اكبر لحظة بتتساقط عليه رحمة الله فيها ليه لان لما بيغلط بيحصل له ايه هزة رعشة ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه لابد ان كلام الله غالب وان القرآن غالب وليس بمغلوب ولا بد للعبد من نسيان او خطأ ولا بد ان نعلم ان الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردت ان توغل فيه فاوغل فيه برزق الكلام ده لاولادنا الشباب اللي واخداهم الحميه في كل امر الشباب طبيعته كده دي حاجه كويسه بس الحميه ما تخليش الانسان يتعدى اي حد من الحدود يعني انت ممكن تنصح تنصح ولكن ليكن الرسول قدوه لك في طريقه النصيحه كما قلت لك في البيت انت بين اب وام ربما لا يصليان ربما لا يعرفان شيئا من الدين ربما يكرهان حضورك الى المسجد ربما الزوجة تكون مع زوج لا يتقي الله او زوج مع زوجة لا تتقي الله طريقة النصح عليها معول كبير ان انت الا نذير هكذا قيل لحبيبه صلى الله عليه وسلم فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر هكذا قيل لرسول الله ان عليك الا البلاغ بس تبلغ انت بس تبلغ انت تقول فانت كابن في البيت تقول والله سمعت رايي بيقول كذا ما تقولش فلان ده في القران بيقول كذا السنه بتقول كذا العلماء بيقولوا كذا اذاعه القران الكريم بتقول كذا وبس انت بلغت خلاص بقى ما تلويش بقى على الكل بقى لان ال- الرجل في البيت لا يريد ان يعلمه ابنه الا اذا كان الراجل يتقي الله ده يتعلم من طفل صغير من عيل صغير سبحان الله لكن ال- ال- الغير ملتزم ما يحبش حد يقول له انت غلطان بل بالعكس ده قاعد على القهوه ليل نهار بيلعب طاوله ولا يتقي الله وبعد ده كله آه، يقول لك انا بيني وبين ربنا عمار ده انا ماشي بمرض الله ده انا هو لا لا بيصلي ولا بيصوم ولا يعرف ربنا وبينه وبين ربنا عمار يقول تقول له لا ماشي يا عم العمار بيعرف ربنا بقى احنا مالنا بس احنا لنا ظواهر الامر اذا رايتم الرجل تعداد اقدامه المسجد فاشهدوا له بالخير طالما انت شايف واحد رايح جاي على المسجد رايح وجاي من المسجد فاشهد له بالخير لان دي علامه من علامات الصلاه فاذا اوغلت فيه فاوغل فيه برزق لما تخش على الدين خش خطوه خطوه سنه سنه ليه يا رسول الله قال لان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى يعني واحد مسافر راكب عربيه العربيه سرعتها من الواجب ما تزيدش عن 100 مثلا هو ماشي على 200 حاجه من اثنين يا العربيه تتقلب يا يعمل حادثه يا مش هيوصل للمشوار بتاعه صح ولا لا فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ايه ابقى يعني الدابه اللي هو راكبها لا يقطع بيها مسافه ولا الدابه ايه هتبقى له وانما سوف يميتها هكذا انت لا تميت نفسك ليه اذا نام احدكم في صلاته او عن صلاته فلا يصلي ولينم غير الفرض انت عايز تقوم تصلي ركعتين بالليل نمت الساعه واحدة قمت الساعه 3 ما خدتش راحتك في النوم مثلا قمت تصلي انت دايخ ده ايه مروح دايخ تعمل ايه يقول لا لا لا هتوضب هتوضب هتوضب ميه من الثلاجه ماشي يتوضب ميه من الثلاجه برضه واقف يصلي هو ايه هو بينام عارف الحبيب قال لك ايه صلى الله عليه وسلم قال فلينم ليه يا حبيب الله قال ربما ياتي ليدعو لنفسه فيدعو عليها لانه ايه م- م- م- تايه تايه سبحان الله دخل المسجد لقى حبل في اخر عمود ايه الحبل من هذا عبد الله بن مسعود قال له هذا حبل زينب قال له مالها اي الزهالب فضحك قال زينب زوجة عبد الله بن مسعود هو جوزها بيقول يعني حبل ده بتاع مراته عارف عبد قال ده بتعمل بايه قال بتيجي تصلي وتربط الحبل ده في الضفيره بتاعتها وتقعد تقرا قران اول ما تنام دماغها تتقل يروح الحبل شادد ايه شادد لها شعرها تروح ايه واحد قال لا كلا اذا نام شوف الحديث شوف الحديث كان طبيب ازاي لا لما واحد منكم يغالبه النعاس فاحنا احتمال ما- ما الحكايه مش عند الله لكن ده انا بقول لك نفرض ان فينا يعني نفرض فينا حد بيعمل كده انا بتكلم على ناس علوي يعني لكن نفرض يعني طبعا انا واثق ان باذن الله في اهل خير كثير والا كانت كانت الدوله زي مصر دي ولعت بدون الصالحين امال لازم لازم في ناس بتناجي الله في جوح الليل ونحن نيام لازم في ناس بيعملوا تعديل لموازين الكون ها فسبحان الله ان الدين يسر إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ثم يقول فسددوا سددوا يعني إيه؟ أشوف الصح فين وأعمله شوف الصح فين وأعمله لأن في ناس تهيج في موقف لا يستحق الهياج وتهدأ وتبرد في موقف لا يستحق فيه البرود صح ولا مش صح؟ يعني ازاي؟ قايم وده يروح بالك ده كلام فاضي ودي قاعد على التلفزيون طالعين شكلهم بتاع طب ومراتك ما هي نفس القضيه اذا كان مراتك يعني مش ملتزمه ولا حاجه غلط طب ما تاول تدي ضربك الاول وبعدين آه، ولا ايه يبقى ساعتها بقى إذا- شوف فين الكلام اين الكلام واين النصيحه وكيف الموعظه ومتى لا ال- الكيفيه والوقت والزمان والمكان ده مهم جدا سبحان الله تسددوا ها الوقاربوا نقارب يعني ايه؟ يعني نحلها حل حلول وسط يعني ولا لا؟ المقاربه في الامور يعني ازاي يعني؟ يعني من نجد انسان ها حصل الموقف ده واحد طيار في الستينات جاي من مطار باريس الى مطار القاهره لابس خاتم ذهب وسلسله ذهب وشنطته ازازه خمر وقاعد طيار ما فيش مشكله مصر بس للاسف لقيوا اسمه في ندة واحد من المعتقلين بتوع 65 فجابوه من المطار على طول بدون محاكمه على طول من المطار داخل في الزنزانه الطيار اتكيت قوي اسم رب شعره شكله ايه ولابس ايه وعامل ايه وبتاعه فاخوانه في الزنزانه عشان يرفقوا بيه ما تخافش اصبر وبتاع التانيين دول ايه يعني معتمدين لدى فرم المده فيعني ما فيش مشكله فقاعدين يعملوا ايه؟ بيقطعوا من هدومهم ويسدوا تحت باب الزنزانه عشان الفيران بتدخل فهو خايف من الفيران فبيسدوا له بالايه؟ بتاع في هذا الوقت ضوء القمر جاي من شباك الزنزانه على خاتم الذهب بتاعه فالذهب بيلمع واحد من الاخوه اللي كان رحمه الله عليه ربنا يرحم الجميع كان لسه في العتيد عنده 17 سنه شاب لعلمك ده حرام يعني إيه ولاده؟ ده حرام. الراجل يعني اولا لا يعرف في الدين ولا عمره توفق ولا صلى ده مش ولاده صح ولا مش صح انت دلوقتي وق- وقت ايه اشحنه ايمانيا بالصبر وبالرضا وتقول له شوف بقى اه انت بقى بعيد عن دينك الجديد غصب عنك ايه غصب عنك وهذا طير لعلمك اصبح الان من حفظه كتاب الله صحيح يعني كبر في السن وصار بفضل الله لا يترك لنا لا درسا ولا جمعه وربنا يبارك في اهل الخير بس يعني سبحان الله ربنا جاب له ايه عشان يعمل فيه ايه؟ خليه يحفظ القران ويستقيم على طريق الله و ايه ده ربنا بقى انت حر بقى كل واحد يدعي طريقه بقى عشان تحفظ القران المهم فسبحان الله فسددوا وقاربوا خلي المسائل كده شوف انت بتعظ من لما تلاقي ولد كده بعيد قوي ابتدي ايه اديله احاديث الرحمه بتاعته في واحد يجي بالرحمه واحد يجي بالترهيب الستات في البيوت انت عايز توعظ مراتك في ست تيجي بايه باحاديث الايه الرقه والحنان وفي واحده ما تجيش الا يعني ها تقول لها سقر والجحيم ولظى و- يعني كده سبحان الله كل نوعيات والرجال والشباب وكله فانت ايه يجب ان تتحسس الخطى وانت تعظ الناس سددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوه والروحه الغدوه اللي هي صلاه الصبح والذكر بعدها وصلاه الضحى بعد ما تطلع الشمس بمقدار تلت ساعه او نصف ساعه والروعة إنك الذكر بعد العصر الرواح رواح الايه رواح الشمس ليه من اصبح وامسى ولسانه رب بذكر الله اصبح وامسى وليس ايه عليه خطيئه واستعينوا بالغدوه والروحه وشيء من الدلجه او الدلجه الدلجه او الدلجه اللي هي صلاه الليل يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم الا ان من خاف ادلج ادلج يعني ايه سافر ليلا الادلاج اللي هو الايه السفر ايه بالليل كان العربي لما يسافر الصحراء بال- بالنهار ايه حارقه اول لما يخش يبتدي ايه يسافر يجي اول الشمس ما تسخن الصبح بعد الفجر يروح مريح يفرد الخيمه ويتظل في ظلها فهو كان ايه الا ان من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه يبقى العبد مننا سبحان الله يستعين بالصلاة في الغدو وفي الرواح وشيء من الدلجة او الدلجة اشمعنى اللي بيصلوا بالليل ليهم ميزان خاص قالوا اه الوقت ده ضد هوى النفس صلي الظهر ماشي العصر ماشي أربعة قبل الظهر واثنين بعده اه اثنين خ- سنة مخففة قبل العصر ماشي اثنين بعد المغرب أو أربعة أو ستة ماشي اه، اثنين مش عارف بعد العشاء ماشي لكن اثنين الساعتين ونص مش ماشي قوي ليه لان انت نايم خلي بالك فدي سبحان الله ال- يتراءى اهل السماء البيوت التي يصلي اهلها فيها بالليل كما نتراءى نحن القمر في السماء والنجوم اللقاء ال- ال- ال- ال- ال- الدريه الدراري الكواكب الدريه التي التي ايه تشهد وتتواحد سبحان الله يعني اهل السماء باصين على البيت المنور يرى البيت ده فيه ذكر البيت ده فيه صلاه ولذلك في ملائكه قاعدين لنا على الباب وحافظين شكلنا وعارفين فلان بيجي الساعه كذا فلان بيجي الساعه كذا فلان لما يتاخر عن وقته تقول الملائكه اللهم ان كان اخره مرض اللهم اشفه منه وان كان اخره فقر فاغنه يا رب العالمين وإن كان أغناء إن كان أخره ضيق ففرج اللهم ضيقه وإن كان أصابه غم فأخر اللهم أذهب غمه وإن كانت سهو إن كان يعني بقى غفلة من الله فاللهم اهده إليك يا رب العالمين شوف انت ليك جنود قد ايه بيدافعوا عنك وبيدعوا لك بس انت تتعود مجالس العلم وتتعود هذه الاماكن الطيبه اريد ان اعود الى ما بدات به يجب ان تقوى العقيده ويجب ان تكون العقيده قويه راسخه فاذا قويت العقيده فان المؤمن بعدها العمل اليسير سوف يقبله الله سبحانه وتعالى ربما لم اطل عليكم اليوم القضيه ليست بالاطاله طيب وإنما المسألة في الفائدة وفي قبول النصيحة إن شاء الله رب العالمين لا تنسونا من صالح دعائكم فنحن في حاجة دائما إلى دعواتكم بظهر الغيب وأنا أيضا من حقوقكم علي ألا أنساكم في دعائي بظهر الغيب فهذه حق المسلم على إخوانه وحق المسلمين على أخيهم فلا تنسونا من صالح دعاء دعائكم لك وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإن شاء الله بعد صلاة العشاء هناك عقد قران الأخ الكريم اللي هو يعني إخواننا بتوع المرور اللي بيتعبوا معانا كل يوم اثنين وكل يوم جمعه حقيقه فاخ منهم يعني من ضباط المرور ان شاء الله هنعقد له قبل العشاء فاحنا ايه مش عايزين ايه يعني ناخد مخالفات ونروح عايز ايه نحضر كده وندعي له بالخير لان الحاج يتعبوا قوي قوي قوي في يعني آه، سبيل تنظيم حركه المرور عند المسجد ودي يعني من لم يشكر الله من لم يشكر الناس وبارك الله في الجميع وهدى الجميع الى سواء السبيل اشكركم وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته